بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله قطع استرسالنا في معالجة الأحوال بعد رمضان حلقة الأسبوع الماضي مع ملهم العسوي ربنا يهديه ويتوب عليه ف أريد أن, نت... أن نصل مرة أخرى من قطع فنضع عودنا على بدئنا ونقول كيف حال القلوب بعد رمضان إخوتي أنا أحبكم في الله وأقول إخوتي أن الذين يندهشون من تصوري أننا يمكن أن نكون بعد رمضان أحسن مما كنا في رمضان لا يعرفون مقامات الناس ومقامات الدين ومقامات الإسلام ومقامات المتقين والمحسنين فإن الذين أحسنوا في رمضان الله جل جلاله أخبر في كثير من الآيات أو في آيتين في القرآن سنزيد المحسنين وفي الأخرى وسنزيد المحسنين فهذه الإحسان كما ذكرنا في آخر حلقة أن الإحسان أعلى مرتبة في الدين فالدين مراتب المرتبة الأولى الإسلام والمرتبة الثانية الإيمان والمرتبة الثالثة الإحسان وسنزيد المحسنين طب المحسنين دول هيروحوا فين هي- هيزيدهم إيه إذا كانوا هم في أعلى مرتبة نقول لا- لا حرج على فضل الله وكم قلت أنني سأجتهد بإذن الله بعون الله وتوفيقه على تأصيل هذه المسألة مسألة لا حرج على فضل الله أن الله جل جلاله قد قد يعطي من لا يستحق كريم جل جلاله وأنا قلت دايما في شرح اسم الله الكريم يعني لا كريم لا تتخطاه الآمال مهما كانت آمال إنسان فمهما كانت آمالك يا مسلم آمالك فإن آمالك مهما عظمت لا تتخطى كرم الله فكرم الله أعظم وأوسع كريم لا تتخطاه الآمال جل جلال الله سبحان الملك جل جلاله سبحانه ولكن قبل أن ندخل في قضية سنزيد المحسنين في سر مفهوم هذه الزيادة أريد أن أتكلم عن المحسنين أنفسهم من هم وماذا أعطوا عشان بس نتصور الزيادة تجد عندي أن حب الله للمحسنين قال الملك جل جلاله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بل وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال سبحانه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وقال سبحانه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وقال ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين فالمحسنون أحباب الله أولياء الله هؤلاء المحسنون في هذه الدرجة العالية من حب الله جل جلاله ثم انظر كيف يختص الله المحسنين برحمة لا لا لا ده أنا يعني جلست منبهرا بكلام الله في قوله سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين يا سبحان الله العظيم يعني لو انت من المحسنين تبقى رحمة ربنا جنبك كده إن رحمة الله إيه قريب من المحسنين قريب يعني بمجرد أن يحتاج رحمة تدركه الرحمة يطلب رحمة تنزل عليه الرحمة إيه، إيه، يشتهي رحمة تأتيه الرحمة يرجو رحمة تغمره الرحمة قريبة قريبة إن رحمة الله ها قريب من المحسنين قال سبحانه وتعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال سبحانه وتعالى شوف نصيب برحمتنا من نشاء ها؟ ولا نضيع أجر المحسنين سبحان الملك كأن للمحسنين من هذه الرحمة حظ ونصيب لا يفارقهم من نشاء قد تغمر الرحمة كثيرا من الناس الله جل جلاله له تسع وتسع سبحانه وتعالى أنزل رحمة في هذه الدنيا يترحم بها العباد وادخر عنده تسعا وتسعين رحمة يرحم بها خلقه سبحان الملك هذه الرحمات للناس كلها ومع ذكرها نصيب رحمتنا من نشاء لكن المحسنين لهم فيها ولا نضيع أجر المحسنين ثم الحكمة والعلم من نصيب المحسنين قال سبحانه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الحكمة والعلم وحين يجتمع العلم مع الحكمة هذه قمة مراتب أهل العلم أن يجمع له مع العلم الحكمة وهذه ينالها الأنبياء والمرسلون عشان كده تلاقي جاءت مع سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وفي مع سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فسيدنا موسى واستوى لأنه نبي مرسل والأنبياء لا, لا يرسلون إلا بعد الأربعين بعد الأربعين بعد بلوغ سن الرشد سن ال سن الاستواء حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فبلوغ الأشد أربعين سنة عشان كده ربنا قال عن سيدنا موسى حتى ولما بلغ أشده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستوى آتيناه حكما وعلما سيدنا يوسف كان لسه غلام لما كان في بيت عزيز آتاه الله الحكم والعلم ولم يقل استوى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أنا عايز أقول إيه خطر ببالي النهاردة برضه في طور الإعداد لهذه الحلقة إن المحسنون لا يخفون عشان كده تجد دايما إيه آه في السجن نبئنا بتأويله إن نراك من الم... بين عليك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إخواته فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ده أنت باين عليك فالمحسنون لا يخفون بيبان عليهم مهما حاول يدارى ولا يستتر لا بيبان عليه بيبان عليه آه خلينا في بان عليه دي في مرة تانية المحبون يبان عليهم ها المتقون يبان عليهم وعندنا الأدلة من القرآن والسنة على ذلك تجد مهما تخفى مهما تستر سبحان الله العظيم ابن الجوزي له كلمة لطيفة لما مرض إبراهيم بن أدهم وضع عند رأسه ما يأكله الأصحاء ابراهيم ابن ادم لما مرض ما حبش يوري للناس معلش خذوا الحته دي ها ما حبش يوري للناس انه مريض يشتكي ربنا تجد بعض الناس لما يمرض يستموت كده وتعبان ابراهيم ابن ادم اراد ان لا يتماوت امام الناس فوضع عند رأسه ما يأكله أصحى لما يجي الناس يعودوه لقوا جنبيه بقى تفاح وموز وبرتقان وحلويات ولحم ضاني وبطتين وحمامتين وزيتين كده مظبط المسائل فالناس تدخل عليه ايه ده, ده مريض ايه ده اللي بياكل الحاجات دي ها فابن الجوزي بيقول ايه هذه بهرجة اصح من نقدك سبحان الله العظيم يقول يعني هو بهرج ابراهيم الادهم عليه رحمه الله يعني عمل منظر بالكذب هو ما بياكلش حاجه من الحاجات دي لكن كذبه اصدق من صدقك سبحان الله العظيم الشاهد ايه ان بيبان عليه حتى لما بهرج وكذب كان كذبه باين عليه ريحه الصدق ان لا لا لا لا ده عامل منظر هو الموضوع مش كده صح ولا لا كل اللي يشوفه يقول لا لا لا لا, لا. هو ولا هياكل حاجة من دي لكن أراد ألا يشكو الله ومش عارف الحتة دي أنا قلتها هنا ولا قبل كده ولا لأ أن الله جل جلاله لا يحب من عبده أن يشنع عليه لما تمرض ولا تبتلى يعني فعلا في مكة قابلت ناس كتير جدا في رمضان بلاش جدا دي ناس كتير لا مش كتير بعض الناس اللي يا شيخ ادعي لي انا في كربه الله فعلا مسكت كذا واحد ايه ايه ايه الكربه اللي انت فيها لا لا بس ادعي لي وخلاص انا عايز افهم ايه ايه الكر- ايه اللي بيسموه كربه ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف تهوين البلاء شيء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات كلها حاجات بسيطه ما, ما هياش مهما اصابك في هذه الدنيا قالوا ايه ما ضرهم ما اصابهم جبر الله بصبرهم كل مصيبه فالانسان ينبغي الا يهول البلاء نعود الى المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المحسنون لا يخفون إنا نراك من المحسنين الحك- الحكمة والعلم للمحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ثم الهداية والمعية للمحسنين قال سبحانه والذين جاهدوا فينا ها؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله سبحان الملك شوف لام القسم لا ونون التوكيد المشددة لنهدينهم الله يقسم أنه سيهديهم جاهدوا فينا سبلنا وسبل لما تيجي بجمع يعني سيهديهم الله كل سبيل إليه كل سبيل سبحان الله العظيم كنت النهاردة بقرأ في رياض الصالحين في حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص لما الصحابة خرجوا لفتح مكة وسيدنا سعد بن أبي وقاص كان مريض مرض شديد جدا فقا- فبكى لما النبي عاده صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بكى وقال يا رسول الله أفأخلف بعد أصحابي ما هو قرشي مكي وهو في المدينة ورايحين نفتح مكة قال له يا رسول الله أنا هقعد هنا وأنتوا بتقاتلوا وتجاهدوا أفأخلف بعد أصحابي وسيدنا سعد كان من رجال النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، سيدنا سعد بن ابي وقاص كان بيقول بيقول ايه ما جمع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله ده بطلوا الصلاه على النبي صلي يا دي يا مصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها آه، قال ما جمع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما جمع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ابويه لاحد غيري قال ارمي سعد فداك ابي وامي رامي بطل والابطال حين يرون مواطن هم يحبونها يشق عليهم التخلف عنها فسيدنا سعد قال لسيدنا النبي أفأخلف بعد أصحابي قال لعلك إن تخلف ينفع الله بك أقوام ويضر بك آخرين كنت بقول في فوائدها إيه أنه لا ينبغي أن يكون للإنسان في الطريق إلى الله سبيل واحد لا يرى غيره بل ينبغي أن يفتح لنفسه سبلا يعني ما يبقى سيدنا سعد كأن النبي بيقول للن- لسيدنا سعد رضي الله عنه النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا سعد رضي الله عنه القضية مش قضية الجهاد وبس ما تخليك قاعد وينتفع بك الضعفاء اللي انت خلفت معهم من المعذورين من المرضى و- وغيرهم و- والفقراء وغيرهم ينتفعون بك ويضر المنافقون الذين قد يستعلون ويستكبرون في غير وجودنا فلذلك عشان كده ربنا قال ايه لنهدينهم ها سبلنا بعض الشباب حاطط نفسه في قالب ان هو عايز يوصل لربنا من سكة القرآن انا قاعد بس بس القرآن والقرآن موصل وخير الطرق بس خلي جنبها طرق تانية معاها اه اوعى بس يعني ايه إيه- إيه- لذلك تجد ان بعض هؤلاء يحصل عنده نوع من انواع الغلو من الكبر بما هو معه لانه شايف نفسه في الموضوع ده وبس نعم نقول ان لكل انسان سبيل يصل منه الى الله وينفذ منه الى الله لكن معه ايضا ضع سبل اخرى عشان كده ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والايه دي لا يمكن انساها لما سافرت في البدايه الى المملكه العربيه السعوديه نسال الله جل جلاله ان يديم على مكه والمدينه وعلى آه، اهل هذه على اهل هذه المملكه لانها رمز العلم غرقت هناك في بحر علم صراحه يعني كان كنت تجد كل يوم الصبح للفجر مع شيخنا الشيخ ابن باز سبع كتب بيشرح لنا سبع كتب سبع من من الصبح بعد صلاه الفجر لحد ايه ال- ال- ال- الضحى كده ثم آه، يعني بعد العصر مع الشيخ ابن جبرين وبعد المغرب مع الشيخ ابن غديان وبعد العشاء مع وهكذا آه، عشت حوالي ثلاث سنين او اربعه مع المشايخ يعني م- م- مش ملاحق وبعدين قدر الله عز وجل ان انا نزلت لمصر ف ساعتها لسه لسه لسه جديد بقى ادور وانا عايز الجو اللي انا كنت عايش فيه ما لاقيش فاتصلت بشيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمه الله وقلت له يا شيخ انا عايز ارجع قال لي ليه قلت له مش لاقي فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ابقى عندك وبقيت أسأل الله عز وجل أن يهدينا يعني كأنه قال اجتهد وجاهد في الحصول على العلم والبحث عنه وتلمسه والبحث عنه وتلمسه والغوص فيه وستجد فإن الله لا يضل من اجتهد وجاهد فيه وجاهد من أجله ورغب فيما عنده فالهداية والمح- والمعية للمحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ها وإن الله لمع المحسنين معية خاصة معية خاصة جدا شوف بقى في الآيات اللي جاية أن السلام والسلامة والسلم جزاء قلوب المحسنين قال الله سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إلياسين كذلك نجزي المحسنين سبحان الملك سلام هذه السلامة القلبية كنت بقول في خواطر رمضان سيدنا ابراهيم لما طلب لما عرف في دعائه واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لما عرفها دي ربنا سبحانه وتعالى قال إذ جاء ربه بقلب سليم لما عرفها ربنا اداها له هذا دليل على منهجنا وهتيجي معانا في منزلة الفكرة بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله لأن ال- الفكرة احنا قلنا ثلاث مراتب الفكرة في التوحيد والفكرة في لطائف الصنعة وثلاثة الفكرة على مراتب الأعمال والأحوال وإنما تجتنى الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال أولا باستصحاب العلم والفهم ما بتجيش للجهال ما بتجيش للضلال ما, تج... ما بتجيش لمن تغاب انما تيجي للي فاهم وبعلم او للي... للعالم وبفهم عشان كده لما سيدنا ابراهيم عرف انه لا ينفع الا القلب السليم اتى الله بقلب سليم رزقه الله القلب السليم هذه الس- سليم من السلامة من السلام السلام جزاء المحسنين سلام على إبراهيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين والكل المحسنون فالمحسنون لهم سلام لهم سلام عظيم ولهم سلام كبير ولهم سلام لا يبلغه احد غيرهم غيرهم ادهش ايه سنزيد المحسنين هل هذه المرتبه بعد الكلام اللي احنا قلناه الرحمه للمحسنين الهدايه الحكمه والعلم للمحسنين الهداية والمعية للمحسنين الحب للمحسنين في زيادة في ايه بعد دول في ايه يؤتاه هؤلاء المحسنون ان تدبر هذا الوعد من الله الجليل يرخ- يرسخ سنة من سنن الله جل جلاله في خلقه أن ال- أن فضل الله لا منتهى له ولا حد. فضل الله لا يوقف عليه عند حد بل يزيد ويزيد ويزيد ويزيد ولذلك كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال العلماء في شرح حديث إني لأستغفر الله في اليوم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة بيتوب من إيه بيتوب من إيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم قلنا القصة قبل كده أن حفص القارئ كان يسمع من شخص من قارئ يقرأ عليه آه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أغشي عليه ال- ال- ربنا بيقول للنبي وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي وزر هذا الذي أنقض ظهر النبي العلماء لما يشرحوا الكلام ده يقولوا إيه أن رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يرتفع كل يوم مرتبة كل يوم مرتبة كل يوم مرتبة كل يوم منزلة فلما يرتفع صلى الله عليه وسلم منزلة ينظر إلى ال... إلى التي كان فيها بالأمس فيتوب إلى الله منها ويستغفر الله منها طيب بيزيد إيه السؤال بقى إنه الزيادة دي إيه يعني بيرتفع إيه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا يعني يستغفر استغفاره ويستمتع بيها بكره لما يقولها يكتشف في المعنى حاجه تانية وفي اللذه حاجه تانية وفي التعبد حاجه تانية وفي الاحتساب حاجه تانية وفي حب ربنا حاجه تانية مش هو بيقول كده الشاعر ها الشاعر بيقول ايه وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب فهي كده النهاردة إنسان منبهر بفهمه لآية من الآيات فعلا ده, ده حاصل يعني الواحد لما أحيانا ربنا بيكرم بفهم آية في القرآن ربنا بيكرم بفهم ذكر من الأذكار بيف- بيكرم بفهم حال من الأحوال وبعد مرور عشر سنين يقول ده ده أنا كنت بهرج هو إيه اللي أنا كنت فاهمه ده ده كنت عيل فعلا ما- مش فاهم حاجة فعلا دي حقيقة فلذلك الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمه سبحان الملك ربنا غفور شكور زيادته وعد بالزيادة سبحانه وتعالى قال وسنزيد المحسنين قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فزادهم هدى وآتاهم تقواهم اهتدوا زادهم هدى زادهم ايه ايه الهدايه التي أزيلها الله يرحمه عم محمود زمان يا الحاجات دي بتيجي منين زمان كان عندنا خادم للمسجد الجمعيه الشرعيه في المعتمديه كان اسمه عم محمود الله يرحمه آه، من الناس ال- الطيبين بقى راجل كبير في السن قوي كده مثلا نقول في الثمانينات في التسعينات فكنت اقول له ادعي لي يا عم محمود يقول لي ادعي لك بايه؟ اقول له ادعي لي ان ربنا يهديني يقول ما انت مهتدي وحلو اهو ربنا يهديك يا سامح والسامعين الشاهد ايه ان لا في زياده في الهدايه في زياده والذين اهتدوا ايه ها زادهم هدى واتاهم تقواهم قال سبحانه وتعالى شو- شوف شو الزياده الجميله الرائعه الرائقه الرقراقه دي قال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه عارف لما يبقى واحد مثلا ايه بيحرث له قراطين أرض وهم لا لا سبحان الله يجي واحد اللي جنبك بتحصل كده والله وال- واقسم بالله بيحصل كده يجي اللي جنبك يقول لك خد القراطين دول يا عم انا مش عايزهم يقول لك والله لا انت واخده طب انا ما معيش يقول لك والله ما هم راجعين خدهم بس وبعدين نتفاهم هو ده كرم ربنا سبحان الله العظيم من يريد من كان يريد حرث الاخره يعني انت قاعد تحرث لك في 30 40 ركعه في اليوم من النوافل يعني زي ما بنقول كده بالظبط بتحرث فيهم طب خد فجأة فتح فتح والله كده فتح تفاجئ بفتح مثلا كان يحصل لبعض الناس في رمضان يرجع ي- ينام الساعة 8 الصبح مثلا من الحرم يفاجئ الساعة 9 صاحي يا عم نام ما فيش نوم يتقلب ويقفل ويغطي ويشغل تكييف ويبطل تكييف ما فيش ينزل يعمل له مثلا 100 ركعة من الساعة 9 الصبح لحد 12 وتلت بعد أذان الظهر منين دول ما هو دي نزد له في حرث من كان يريد حرث الآخرة إيه ها نزد له في حرث وسنزيد المحسنين قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان شوف بقى لما الإيمان يزيد يزيد يزيد ويزيد وسنزيد المحسنين قال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يا سلام ده طماعين قوي زادتهم إيمانا وإيه وهم يستبشرون يعني طمعانين يزيدوا كمان وسنزيد المحسنين قال سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هدى على هدى قال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى سبحان الله العظيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اهتدوا يزيدهم هدى والباقيات الصالحات لا لسه في باقيات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وسنزيد المحسنين قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قال ابن القيم عليه رحمة الله كلما اهتدوا زادهم تقوى وكلما اتقوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلما آتاهم تقواهم زادوا هدى فلما زادوا هدى زادهم تقوى ولما زادوا تقوى زادهم هدى ولما زادوا هدى زادهم تقوى تقوى وهدى تسلسل لا ينقطع وسنزيد المحسنين هيزيدهم ايه خير ورزق وحلال وعافية فضل الله يرزق من يشاء بغير حساب قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال أبطال رجال عظماء رجال كالجبال رجال لا يلتفتون رجال لا ينشغلون رجال لا يلهون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحان الملك لما تتأمل هذه الآية العظيمة الجليلة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله شوف, شوف مشغولين بإيه ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومع ذلك خايفين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار طب خايفين من إيه دول خايفين على إيه لعل خوفهم هذا هو الذي جاز أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا لا لا مش بس كده والزيادة بقى وسنزيد المحسنين ويزيدهم من فضله يعني هياخدوا جزاء أحسن حاجة عملوها وبعد كده الزيادة من فضل الله لا على أعمالهم وسنزيد المحسنين سبحان الملك أجر وعوض حسنات وبركات زيادة بمعنى الكلمة اسمع يقول ربي وأحق القول قول ربي يقول ربي الجليل العلي العظيم سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحان الله العظيم التجارة مع الله لا تبور سبحان الله كان لسه واحد بيعلمني التجارة من يومين ثلاثة فبيقول لي يعني ايه إيه، احيانا انت تبقى شغال في التجارة وطالع كده لازم في وقت من الاوقات هينزل كده فنحاول في, في, في, في حال النزول ده نشوف حل تاني يبقى طالع كده لان هيستمر في النزول لا لازم تطلع كده تاني وبعدين تطلع تطلع وهينزل برضه لازم هي كده التجارة هي كده الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبى الله أن يرفع شيئا في الدنيا وفي رواية أن يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا إلا وضعه لما سابقت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل على قعود فسبقها فهي الدنيا كده طالع نازل مفيش مفيش طالع على طول الكل كده هي الدنيا كده هي التجارة في الدنيا كده هي الناس في الدنيا كده هي الصحة في الدنيا كده هي الفلوس في الدنيا كل حاجة في الدنيا طالعة نازلة مفيش حاجة طالع على طول كده إلا الدين إلا عند ربنا إلا التجارة مع ربنا يرجون تجارة ها دي مش هتنزل أبدا لن تبور عمرها ما هترخص أصل في ناس مستنيين لما ترخص الجنة مش هترخص ده بتغلى فالحق النهارده يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وشوف التلاتة دول غالبا يجتمعون في المحسنين اللي هي ايه القرآن والصلاة والنفقة في أكابر مقامات أهل الدين هم الذين تجتمع فيهم هذه الثلاثة القرآن والصلاة والإنفاق لما تلاقيه من أهل القرآن بيحب القرآن شغوف بالقرآن يقرأه ويتأمله ويتدبره ويحفظه ويحفظه ويهتم بمن يحفظونه وينشره ويتصدق بم- مهتم بالقرآن والصلاة يعني دايما تلاقيه أ- أ- هن- هنصلي امتى؟ إيه هي الصلاة امتى؟ ها ها ها ومشغول بالصلاة والصدقة سرا وعلانية اللي بتجتمع فيه الثلاثة دي القرآن والصلاة والصدقة هؤلاء أصحاب المقامات العليا من أهل الدين يرجون تجارة لن تبور عشان كده يرجون تجارة لن تبور عشان كده اللي شغال في الثلاثة دول القرآن والصلاة والصدقة ما يقدرش يبطل مش مسموح له يبطل ما يعرفش يبطل سبحان الله العظيم على طول وفيهم التلاتة مع بعض ليوفيهم أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم اجورهم لا ويزيدهم بعد اجورهم حاجه من فضل الله لا على اعمالهم مش اجر بقى دي زياده كده من الله جل جلاله وسنزيد المحسنين قال الله جل جلاله وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد سبحان الملك جل جلال الله وهو جل جلاله سبحان الله العظيم احيانا آه، يبقى مثلا عايز توصل حاجة لحد بتحبه فتروح ما تلاقيهش ما يهونش عليك تسيب له الحاجة عايز اشوفه عايز اديها له في ايده مش كده فربنا سبحانه وتعالى بيطمن قلوب المحبين له انه هو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده هو سبحانه وتعالى ما اجعلش بينك وبينه واسطة يعاصي يا من ارتكبت المعاصي ما خلكش تمر بمراحل تنضف فيها قبل ما توصل له لا ده قال لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا فلذلك هنا ربنا بيطمن قلب التائب لا قلب العاصي اللي عايز يتوب الذي يريد التوبة ربنا يقول له ايه انا اقبل منك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل سبحان الله العظيم والله يعني آه، كنت اقرا بالاسراء في الصلاه فافزعني في قول الله سبحانه وتعالى آه، في قول الله سبحانه وتعالى آه، أنه خبير بمعاصي العباد سبحانه وتعالى بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يا نهار ابيض وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يا رب استرنا يا رب يا رب استرنا يا رب يا رب استرنا يا رب ربنا سبحانه وتعالى في الآية هنا يقول يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله هو يعلم هذا الذي تفعله يراك وانت بتحصاه ومعك وانت تغضبه ويغفر لك اذا تبت اليه في اكرم من كده سبحان الملك فعشان كده لما يسمع المؤمنين الكلام ده يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وسنزيد المحسنين وقل رب زدني علما اللهم زدنا من العلم يا رب سيزيدهم سكينة سكينة منه وإيمانا يتبعه إيمان وجندا سبحان الله العظيم اسمع الآية دي يقول الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لنا درس كامل عن السكينه السكينة هي الشيء الذي أنزله الله في قلب النبي في غار حراء في غار ثور عند الهجرة هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي وعلى قلوب أصحابه في غزوة حنين وهو شيء يجمع قوة وروحا السكينة اللهم أنزل في قلوبنا السكينة اللهم أنزل الليلة سكينة على قلوبنا اللهم لا تحرمنا من السكينة اللهم تابع لنا بين السكينة والسكينة سكينة اللهم إنا نسألك أن تغمرنا بالسكينة السكينة إذا نزلت في قلب عبد فإنك تجد هذا العبد آه، يعيش محروسا بجنود السكينة عشان جت بعد عشان كده جت بعدها مباشرة ولله جنود السماوات والأرض جنود السكينة آه، تحس بالاحتواء والاحتفاء والارتقاء بالسكينة سبحان الله العظيم عشان كده قال ايه وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويفرح به الحزين ويطمئن إليه الضجر السكينة السكينة دي هبة من الله سبحانه وتعالى هناك أشياء لا تنال بمجاهدة ولا بعمل ولا بكثرة ولا شيء دي بتبقى هبة محضة عشان كده ابن القيم قال في الكثرة التي تصيب قلب التائب قال وهذه الكثرة لا تحصل بمجاهدة ولا بالرياضة ولا بكثرة تعبد وإنما يهبها الله لمن صدق في التوبة أنا عايز أختم بالسكينة لأن لأن محتاجين كلنا الليلة دي نبات نسأل الله أن ينزل علينا السكينة محتاجين الليلة دي إن احنا نعيش معنى السكينة وتتبع آيات السكينة في القرآن عشان تعرف بتنزل على مين إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته لما تشوف حمية الجاهلية من حولك تتغول وينزل الله على قلبك السكينة لتت... ل- لتواجه هذا وتجابه هذا بعلم وحكمه كم نحتاج للسكينة إخوتي أنا أحبكم في الله كان بودي أن أنهي قضية سنزيد المحسنين ما فضلش حاجة آه بعد السكينة فضلة واحدة بس اللي هي أعجب الزيادة أن يزيدهم مما يريدون مما يشتهون مما يحلمون به مما يريدونه مما يشاءون قال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد مزيد مما يشاءون ولا مزيد مما لا يحلمون به يعني احلم و- و- و- وخلي احلامك تفوق ال- التطلعات كلها ومع ذلك في مزيد من اللي انت ما تحلمش بيه مزيد من هذا وهذا اكيد مزيد من اللي بتحلم بيه ومزيد من اللي ما وردش على خاطرك اصلا مزيد من هذا وهذا واكثر ولدينا مزيد وسنزيد المحسنين احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب